السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ها نحن في شهر الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة ومعنى فتحت أليست مفتوحة الأصل في أبواب النار الإغلاق حتى إذا جاءوها قال فتحت اللحظة اللي استمر عليهم الضرب فيها حتى وصلوا لجدار مغلق اللحظة اللي فقدوا فيها الأمل من أن يفلتوا من ضرب الملائكة فالجدار أمامهم والملائكة من خلفهم فيقول ما قال أصحاب موسى لما حصرهم فرعون فصار البحر أمامهم والجيش من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون هؤلاء يفقدوا الأمل في الحياة والنجاة من الضرب فإذا انقطع بهم كل سبب إلا الجدار سألوا الله أن يفتح لهم الجدار فيستجيب الله لهم فيفتح فإذا به باب جهنم فيهون في نارها لذا قال حتى إذا جاءوها فتحت فتحت أما أهل الجنة فالمتقين صنفان متقين لهم السبق ولهم القربة يسموا السابقون ومتقون هم أصحاب اليمين أو الأبرار وهؤلاء دون الأوائل وشتان بينهما في الدخول فالأبرار يساقوا لأنهم لا يتصورون يدخلوا الجنة وهم في أرض المحشر يتمنوا أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ما يروا في يوم المحشر وفي اللحظة المناسبة يأتيهم الملائكة ينادونهم سلام عليكم يا سلام سلام عليكم دي تنزل على القلوب بردا وسلاما لا يتصورها عقل بشري سلام عليكم وفي هذه اللحظة يدفعوهم إلى الجنة دفعا هم لا يتصوروا ولذا جاءت الآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر فأهل اليمين أو الأبرار يدخلوا الجنة بالسوق لا باختيارهم لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه قالوا كيف ذلك رسول الله قال يحيا بين قوم مؤمنين فأعمل بعملهم عاش في بيئة مسلمة ولا الناس بتصلي صلى بيصوم وصام ها لو خرج من بينهم لضل فده دخل الجنة باختياره ولا يساق إليها سوقا يدخلها رغم أنفه ها يدخلها رغم أنفه يحيا بين قوم مؤمنين فأعمل بعملهم فيدخلوا الجنة معه في ناس هتدخل جنة سوقا سوقا ولذا قال وسيق الذين مع انهم متقين لكن مستوى التقوى مستوى الادنى منه للاعلى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا اللحظه المناسبه يناديهم ملائكه سلام عليكم ويسوقهم الجنه لحظه بدء السوق تفتح ابواب الجنه لذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت حذف الواو قمة العذاب وإثبات الواو قمة النعيم فالواو تفيد المعية يعني الفتح ما جاء مفاجأة كما حدث عن أهل النار لا لا الفتح جاء من لحظة السوق فإنسان واقف في أرض المحشر والشمس قريبة من رأسه والحر شديد جدا وعمل يتمنى أن يصرف إلى جهنم والملك يقول سلام عليكم وبعدين يسوقوه يحركوه جهة الجنة فمن بعيد يرى الأبواب مفتوحة هيعمل إيه؟ يجلس مع الملائكة ولا هيجري؟ وصل المعنى؟ ولذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها اقتربوا منها وفتحت أبوابها مفتوحة من قبلها أو معها في لحظتها لا يدرى أيهما أسبق تقول دخل عمرو وزيد من أسبق لا يدرى الواو تفيد المعية لا تفيد لا تقديم ولا تأخير المذكور قبلها لا يعني أنه أسبق أبدا لكن تفيد دخول الاثنين معا فالواو في اللغة تفيد المعية الواو هنا جاءت للمعية أيهما كان أسبق فتح الجنة ولا سوقه الراجح لا يدرى أيهما أسبق قد يكون الفتح أسبق وقد يكون السوق أسبق وقد يكون الاثنتين معا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يبقى الفتح حصل مع السوق طبعا لما يلاقي الباب مفتوح هيجري أهل النار بعد ما دخلوا النار تغلق مرة ثانية إنها عليهم مؤصد أهل الجنة دخلوا سوق سيقوا ودخلوا حد يفكر يخرج لذا قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب حد يفكر يخرج أبدا هو ما دام دخل هيط- هيفكر في الخروج أبدا مفتحة لهم الأبواب فإذا كان الأصل في الجنان فتح أبوابها فكيف تفتح في رمضان يا إخوان الجنة لها ثمانية أبواب الجنة لها ثمانية أبواب الباب الواحد كما يعني جاء في بعض الأثار من الشام إلى اليمن ده عرض الباب مسافة ضخمة جدا لكن الكلام ده للتقريب الباب ضخم الصراعية ضخمة جدا والناس سيدخلون منه أفواج الجنة لها ثمانية أبواب والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن في الجنة ثمانية أبواب ينادى من كل باب على أهله يبقى كل باب ها لكل باب منهم جزء مقسوم في النار وفي الجنة يبقى النار لها أبواب سبعة أبواب الجنة كام ثمانية على فكرة الأمر ده نلحظه حتى في القرآن مش نص حديث بس رب العباد في سورة الرحمن وصف لنا أهل النار في كم آية ها في سبع آيات ولما جاء عند وصف الجنة وصف جنتين جنتان للمقربين وجنتان للأبرار ذكر جنتي المقربين في ثمان آيات وجنتي الأبرار في ثمان آيات وده من التوافق العجيب بين عدد الآيات وعدد أبواب الجنة وفي الأولى عدد الآيات وعدد أبواب النار فجنة المقربين لها ثمانية أبواب وجنة الأبرار لها كام؟ برضه ثمانية أبواب لكن في الجنة في الحالتين فيه باب يسمى الريان كما نص الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ده الخاص برمضان لأن فيه ألوانا من النعيم لا تخص أحد إلا أهل رمضان من حرم رمضان حرمها من ضاع منه الصيام حرم دخولها سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة ثمانية أبواب ينادى من كل باب على أهله قال يا رسول الله أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها في حد مخير قال نعم وأنت منه فأبو بكر يخير يدخل من أي أبواب الجنة ثمانية شاء وفي بعض الطاعات رب العباد خير أهلها منها على سبيل المثال للحصر النساء جاءهم حديث خاص من أعظم الأحاديث في حق النسوة قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها زوجها إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت يبقى اللي انتظمت في صلواتها وانتظمت في صيامها وانتظمت في حفظ عرضها وانتظمت في طاعة زوجها في طاعة زوجها ها هتخير في دخول الجنة في رجال دلوقتي تتمنى يكون نسوان ها هتخير في أي أبواب الجنة الثمن شاءت إذا ندرك لأن رب العباد يا إخواني آه، لا يضيع عمل أحد مهما كان مهما كان عندنا المرأة اللي حبست في بيتها على خدمة زوجها يكتب لها مثل أجره في جهاده وفي جمعاته وفي جماعاته في كل شيء حديث أسماء بنت سكن دخلت النبي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا رسول النساء إليك أنا جاء لك نيابة عن النساء كلهم ذهب الرجال بالأجر يش- شوف النساء اللي عندها عقل امرأة بمليون بمليون رجل مش امرأة بس يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر يشهدون الجمعات والجماعات ولا يشهدون ويجاهدون بأنفسهم وأموالهم فيظفرون بإحدى الحسنين إما النصر إما الشهادة فما لنا نحن النساء ونحن نقوم على رعايتهم ورعاية أولادهم قال نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها فمدح النبي السؤال نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله وقليل من كن من تفعله اللي هتصدق في حسن تبعلها لزوجها وخدمتها له هتأخذ مثل كامل أجره حتى الجهاد حتى الجهاد حتى الشهادة حتى الشهادة وصل المعنى إذا ندرك نحن أمام فضل الله عز وجل الواسع أبواب الجنة ثمانية التقي الورع هيخير غيره ينادى عليهم باب بس ينادى عليهم باب يلا يا رب استجب وتقبل الشاهد يا إخواني الجنة نفسها من الداخل كما نص الحديث فتحت أبواب الجنة باب الريال لن يفتح إلا في رمضان هذه واحدة يبقى لما أقول فتحت يبقى كلها يقينا في غير رمضان باب الريان ينتظر رمضان وأهل رمضان هذه واحدة وهذا أحد أحد التفسيرات الثانية إن ممكن تكون الأبواب مفتوحة لكن تفتح على مصراعيها على آخرها في رمضان لأن أكثر داخليها في رمضان مفيش عبادة تمهد للجنة كرمضان شياطين مسلسلة والنفوس على الطاعة قوية العزم عالي الهم عالية الإرادة عالية الطاعات كثيرة جدا في رمضان صيام وصدقات وبر ورحم وصلة وود وتجد هذا كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا يقارن بغيره يعني المصلين تلاقي الأعداد ما شاء الله ملأت المساجد الزكوات تلاقي الأموال اللي طالعة في رمضان لو تحصرها في العالم الإسلامي لا تساويها زكوات العام كله زكوات رمضان لوحده لوحده بس البر والصلة والود والتواضع حتى الناس اللي يعني فيهم صلف وكبرياء في غير رمضان بمجرد ما تسلسل الشياطين تلاقيه يتواضع وينزل المسجد ويقعد مع الناس ويصاحب الناس ويعزم الناس وعايز يفطر الناس ويقوم على خدمة الناس بنفسه سبحان من غير الناس في رمضان هذا التغيير العجيب بسلسلة الشياطين ولذا نص الحديث الذي ذكرناه في آخر درس قبل رمضان كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي أي فاجعله لي لأن الله تكفل برمضان ولم يتكفل بغيره بل وكلنا وإمكانياتنا مع كل العبادات إلا رمضان استثناه بسلسلة الشيطي- الشياطين وإضعاف قوى الشر وتقوية كل خير فينا حتى نخلص لله عمل عمل واحد رمضان اللي أفلت منه رمضان أفلت منه أخلص عمل في حياته اللي فيه إعانة وفيه مدد من الله ليست في غيره البتة إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة يا إخوان فتحت أبواب الجنة إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة على مصراعيها أيوة وطبعا ما دمنا تكلمنا عن الجنة ما نمرهاش كده الجنة جنتان للمقربين وجنتان للأبرار رب العباد يقول ولمن خاف مقام ربه جنة ولا جنتان جنتان ده الحد الأدنى جنتان ده الحد إيه الأدنى قال ومن دونهما جنتان برضو اللي هم الأبرار طب جنتان فقط احنا قلنا ده الحد الأدنى يعني في واحد ليه جنان أيوة حديث حارثة الصحابي الجليل لما استشهد جاءت ده حارثة ده كان لي قصة عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله قال انظر فلكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت لله نهاري وأسهرت له ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل نور الله بصيرته يا حارثة عرفت فلزم عرفت فلزم عرفت فلزم سيدنا الحارثة ده يا اخوانا كان نوعية عجيبة واحد عايش مع الجنة قبل دخول الجنة فلما نال الشهادة جاءت أمه تسأل يا رسول الله أحارثة ابني في الجنة فأفرح أم في النار فأولول وأستغفر الله له ما استطعت قال يا أم حارثة ليست جنة بل جنان وقد أصاب الحارثة الفردوس الأعلى منه الحارثة مش واحد عادي ده أصاب الفردوس الأعلى جنان إذا هي ليست جنة بل جنان أقل مساحة فيها كام هنبدأ بالأدنى بس ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم آخر الناس دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا ده من اللي بيساقه في الآخر بل آخر من يساق فيستمر على ظهر جهنم يزحف على إسته مسيرة ثلاثة ألاف عام على الصراط المستقيم فيخرج من النار ويدخل الجنة حبوا فيقول له الرب يا عبدي اذهب فإن لك مكان في الجنة فيذهب وعود ويقول يا ربي وجدتها ملأة ما فيهاش نفس كل واحد أخذ مساك مسكنه ما عادش في أماكن ليه فيقول تعال عبدي اذهب فإن لك مكان فيه فيذهب وعود يقول يا رب وجدتها ملأة فيقول له تعالى اذهب فإن لك فيها عشر أمثال الدنيا الكرة الأرضية يقول أتسخر بي وأنت رب العالمين مش مصدق فمش هتاخد فدان ولا هكتار سلامات لذا جاء في الحديث حديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي نبينا إبراهيم قال يا محمد أقر أمتك مني السلام واخبرهم أن الجنة كيعان أرض خصبة غراسها الشجر بتاعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كل ما تقولها مرة بشجرة لكن شجرة عن شجرة تفرق في شجرة طولها عشرة متر وفي شجرة طولها مسيرة مئة عام تستوي دي بدي ها ففي واحد جنته احيانا وواحد جنته حاجة تانية خالص لكن في النهاية شجر الجنة شجر شجر غراسها قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنز الجنة كنز يعني هتلبس ذهب هناك وحلال حلال للرجال وحلال للنساء هو في الدنيا محرم على الرجال لكنه حلال لهم في الجنة مش ال مش ال بس اللبس ده انت هتلبس ذهب وهتاكل في آنية الذهب كل اللي منأت منه في الدنيا ستجد البديل في الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب من ذهب إذا ندرك هتلاقي حلة ذهب وطبق ذهب حدثت نسأل الله نسأل الله أن يجمعنا في الجنة الشاهد يا إخواني أن آخر الناس دخول الجنة هذه مكانته فطبعا مكانته شكلها إيه عشر أمثال الدنيا طب أبو بكر نصيبه كام ثبت أن جبريل أراد أن يطوف الجنة بقوة جبريل وضخامة جبريل فظل ثلاثة أيام يطوف لقيته بعدها إحدى الحرين قالت إلى أين جبريل قال أطوف الجنة قالت منذ كم تسير قال منذ ثلاثة أيام قالت هذا نصيب أبو بكر ده نصيب أبو بكر لوحده بس الباقي لسه جاي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر بهذا المكان بكى بكى قال أكل هذا لي وحدي يا رسول الله قال نعم قال تبرعت به لأمة محمد مستعد أخذ أي حد من محمد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أما تنظر إلى طمع أبيك يقول تبرعت به لأمة محمد فيجعل الله له عشر أمثال ما كان له مسيرة ثلاثين يوم ده نصيب أبو بكر وصلت فهناك الجنة هترتع فيها وتمرح هترتع وتمرح واضح المعنى إذا المساحات هناك رهيبة جدا وخاصة ان الجنة يا اخواني اعدت لكل البشرية النبي صلى الله عليه وسلم بين قال ما من انسان الا وجعل الله له مكانا في الجنة مكان في النار طيب اهل النار اللي حرموا مكانهم في الجنة مين اللي ياخده اهل الجنة طيب كم عدد النار وكم عدد اهل الجنة من البشرية تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في النار واحد في الالف في الجنة نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار يقول كم يا رب يقول من كل ألف تسعمائة تسعة وتسعين بكى الصحابة وقالوا أين نحن رسول الله قال أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ربع الجنة قالوا رضينا أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ثلث الجنة قالوا رضينا قال وأرجو الله أن يجعل لكم شطر الجنة لأمة محمد فلها الشطر من اللي يجهز بل في الحديث الصحيح الذي ورد في مسلم قال صلى الله عليه وسلم يعطي الله تعالى يوم القيامة المؤمن يهوديا أو نصرانيا يقول هذا في كاكوك من النار ده ادخل رقبتك من النار حط ده مكانك في جهنم ياخد هو مكانك وانت تخش مكانك في الجنة يا سلام معاني دقيقة جدا الجنان من الداخل يا إخواني كما قلت الأبرار جنتان والمقربين جنتان شتان بينهما رب العباد وصف لنا هذه وتلك قال عن جنة المقربين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم تكذبان ذوات أفنان ده أول وصف عند الأبرار قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان ايه الفرق بين دي ودي يعني مدهمتان بيصف اشجار الجنه مدهمتان يعني الشجر من شده الري وكثره ما فيه من ري وانهار جاريه المرشاش اخر وعيون جاريه احنا عندنا العيون اخرها ضخ هنشوف العيون في الجنه في عيون جاريه مع كثره الري الشجر لونه ما بقاش اخضر ده خضاره كاد يسود وده معنى مدهمتان أي سوداوان من شدة الخضر الشجرة عندنا تلاقي مع قلة الماء تلاقي لون الورق أصفر مش أخضر خضاره مصفر لكن مع كثرة الري في البلاد اللي فيها أمطار غزيرة تلاقي لون الورق خضاره غامق جدا في الجنة الخضار يكاد يتحول للأسود من شدة الري سوداوان من شدة الخضرة يبقى الشجر وصف لونه بس لما جاء عند المقربين وصف طول وعرضه قال ذوات أفنان يعني ذوات أفنان يعني الشجر ارتفاعه مش الشجرة بتاعنا ده بقى عالي جدا جدا وعرضه رهيب جدا النبي وصفه قال الشجرة ارتفاعها في سماء الجنة ستون ميلا يعني تسعين كيلو يعني من هنا لابو سمر ده ارتفاع الشجرة عرضها كام قال يسير الراكب في ظلها مسيرة مئة عام يعني طول الفرع مسيرة خمسين سنة مع الراكب المساحات الضخمة دي ما فيهاش أشجار ثانية الشجرة المغطية كلها وحدها أبدا كل دي أشجار مع كثرة الأشجار وطول الفروع الفروع كلها تداخلت في بعضها في كل مساحة الجنة بحيث ان المقرب وهو جالس في اي موضع في الجنة لو نظر فوقه لوجد كل فروع الثمر وكل الوان الشجر في كل بقعة الكلام ده ما نحلمش بيه ده فوق الخيال احنا في الدنيا الشجرة تبقى شجرة يا سلام يوم ما يخش طرف شجرة على شجرة تبقى يعني متعة بالنسبة لنا وطرف على طرف فرع على فرع لكن في الجنة ما تش- تبص فوق تلاقي ش- شجرة المانجا لا ترى إلى المانجا شجرة الرمان لا ترى إلى الرمان أبدا ده لو نظرت أعلاك هتجد كل الثمر كل الثمر متداخل في بعض ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم وصف آه، عيون دول وعيون دول قال عند الأبرار فيهما عينان نضاختان عيون جميلة جدا لكن بتنضخ احنا بنشوف العيون النضاخة في الدنيا أي عين تلاقيها عمال ايه طالع زي النافورة كده بتضخ مية وفي عين بتسقط نقط بس حتة حتة لكن العين القوية نضاخة وده معنى نضاخة تاني نضاخة يعني طالعة منها مية بقوة قوية جدا رائعة جدا حاجة تاني خالص وطبعا عين بتضخ بهذا الشكل هيجري منها انهار لكن لما جاء عند عيون المقربين قال فيهما عينان تجريان احنا شفنا العيون تضخ نضاخة لكن حد شاف عين تجري دي تتخيلها بس لكن ليس لها مثيل في الدنيا عينان تجريان العين نفسها بتجري قدامه اتفرج عليها كده احنا بنشوف طرف العين اللي بيضخ لكن تقدر تشوف العين كلها وهي بتجري قدامك زي النهر في الجنة هتشوفها كده فيهما عينان تجريان ثم جاء لأنواع الثمر قال عند الأبرار فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة حدث ولا حرج ها بل في آية الواقعة قال في جنة الأبرار فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة كثيرة جدا لا مقطوعة ولا ايه ولا ممنوعة لا تنقطع ولا تمتنع ابدا السنة كلها على طول على الدوام لا مقطوعة ولا ممنوعة مش هتقع لا ده موجودة واللي هتاخده انت منها ربنا يعطيك احلى منه كل ثمرة تخطفها ربنا يخرج أحلى منها آه. لذا قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظله يعني إيه أكلها دائم كل المفسرين قالوا متجدد تقطف الثمرة ربنا طلع في مكان الثمرة اللي قطفت ثمرة أحلى من التي قطفت انت لو عندك جنة ضخمة وبتشوف شكلها كل يوم هتألفها لكن ج- جنة ال- الآخرة الثمر بتاعها متجدد والثمر مش في مكان الثمر بس الثمر ملهوش حد هناك غير الشجرة بتاعنا يعني يا دوب بيطلع في حتت معينة لا لا في الجنة حاجة تانية خالص ثبت في الحديث الصحيح أن أحد الأعراب قال يا رسول الله أيجعل الرب لنا في الجنة ثمرا شجرا بشوك ربنا زعلان شجر في شوك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هو قال في قوله تعالى في سدر مخضود السدر عارفين شجر السدر النبقى في شوك في شوك ولا لا طيب فالاعرابي ما دخلتش في دماغه ازاي يبقى في سدر في الجنه والسدر في شوك هيشوكنا قال اجعل الله لنا في الجنه شجرا بشوك قال اين هو قال السدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم تقرا الايه في سدر مخضود يا سلام قال لقد خضض الله شوكها فجعل محل كل شوكة ألف صنف من الثمر النبق نفسه أنواع جاب لك كل الانواع اللي على الارض واللي في السماوات وحطها لك مكان الشوك مكان الثمر يبقى ايه سلامات سلامات ها واضح المعنى فالشجر غير الاشجار بتاعتنا خالص لا شكلا ولا موضوعا اسم بس اسم شجر سدر لكن كسدر هنا اسم رمان لكن كرمان هنا احنا شرحنا الرمان بس الرمانه بتاعتنا نص كيلو الرمان هناك كقلال هجر يعني 200 كيلو الرمانه الواحده 200 كيلو خمس طن ها الرمان عندنا عايز مشكلة فتحه الرمان هناك هي التي تفتح لك فمها وتسقط حبها في فمك دلع ما تقوليش ده كلمة دلع دي تبقى ولا حاجة وصل المعنى يا إخواني إذا ندرك ها فيهما فاكهة ونخل ورمان فاكهة كما قال كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع كل ده عند مين عند الأبرار طبعا المقربين قال فيهما من كل فاكهة زوجان ولما يقول من كل فاكهة يعني من كل فواكه الدنيا الكرة الأرضية كلها في فواكه احنا نعرفها وفي فواكه لا نعرفها في فواكه ظهرت في بلاد لا عارفها غير غير أصحاب من أهل البلاد الأخرى لا لا كل أنواع الفاكهة التي تعرفها والتي لا تعرفها في الدنيا أو في الجنة قد وفرت للمقربين ومع الأشجار الضخمة دي يعني موجودة في كل مكان في الجنة من كل فاكهة زوجة جرب في إنسان يقول لك أنا ما أقدرش أجرب حاجة ما شفتهاش قبل كده لا هناك هتجرب حبيبي هتجرب هتجرب تمام قوي قوي يعني ها وشغل بقى تكنولوجيا عالي جدا رغم ان ارتفاع الشجرة 60 ميل 60 ميل عشان تجيب الثمرة اللي في اخر الشجرة هتجيبها هنا ممكن تبقى الشجرة عالية ما تعرفش تجيب البرتقالة اللي في اخرها ولا التمر في نخل ما حدش يعرف يجيبه مع ارتفاع النخل لا هناك لا ابدا ما تقوليش التكنولوجيا بقى بتاعتنا دي التكنولوجيا بتاعتنا دي متخلفة جدا جدا احنا اكتشفنا بعض اكتشافات عملنا منها بعض مخترعات هذه المكتشفات هي مخلوقات مخلوقات الله يا اخوان يبقى كل التكنولوجيا التي وصلنا اليها ما هي الا سنن اجراها الله في كونه واخذناها وطورناها فقط لكن الاصل انها من خلق الرب فاللي صنع التكنولوجيا واللي علمنا التكنولوجيا مين رب العز التكنولوجيا في الجنه عاليه جدا ما تقوليش في الزرار هتدوس عليه تجيب لك اخر ثمره على بعد 60 ميل لا لا في تكنولوجيا فيك رب العباد نص عليها ان عينك عينك هي اللي فيها التكنولوجيا في الدنيا فيها حسد يضر لا ينفع في الجنه فيها لذه اذا رات عينك ثمره فاشتهتها الثمره نفسها تتدلى من مكانها وتاتيك بلذة العين بس وباشتهاء النفس من غير ما تشوفها اختفت في وسط الاوراق وعايزه تجيبها اشتهتها نفسك المستخبيه دي هتنسل هتنسل ولذا قال تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وصف الجنة كله قال وجنى الجنتين اذا كل الثمر ده رغم بعده قريب جدا بمجرد نظرة العين يجي مجرد لذة النفس يجي تكنولوجيا ايه دي بقى نقدر نوصل لها احنا نحرك الثمر بلذة العين واشتهاء النفس خلي بالنا يا اخوانا احنا بنتكلم في الجنة بنقرب اليكم بس المعنى شوية بس هندخل على الموضوع الجاد وصف جلسة المقربين جلسة الأبرار وصف جلسة الأبرار قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان الرفرف نفسه المكان الجلسة نفسه القعدة خضر حاجة أرق من حديد كده ولونها أخضر وجلسة بقى إيه مش تفتح النفس مش عايزة تنفيض ولا عايزة تراب ولا- لا لا لا دي مفتوحة تحت الشجر وفي ظل الجنان طبعا هناك ما فيش شمس ولا حر ولا برد ها لا حر ولا برد سلامات نعيم دائم متصل لكن جلسة المقربين مش وصف الظهر وصف البطانة اللي من تحت قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق الاستبرق اقوى وامتن انواع الحرير تحط في البطانه من تحت طب والظهر عليه ايه سكت عنه لانه يفوق الخيال وصلت دي الجلسه الابرار قالوا قالوا عبقري الحسان الروايح والعطور في الجنه تفيح من كل حته جسمك نفسه بيطلع ريحه لأن الجنة فيهاش فضة تأكل كل الثمار وكل الطيور وفاكهة ما تخارون ولحم طير ما يشتهون وكل ده ليس له فضلة مفيش دورات مياه ولا حمامات ولا سباكة ولا أزمة سباكة ولا أزمة صرف صحي أبدا أهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون الفضلة الوحيدة التي تبقى من كل الأطعمة مسك يضخ من مواضع العرق فتلاقي المسام بتاع العرق دي بتنضح مسك فانت بتطلع مسك الجلسه اللي انت قاعد عليها بتطلع مسك طلع روايح وده معنى عبقري انحسان من الفل جلسه ايوه من الجلسه عند المقربين قال وجنى الجنتين دج روايح الفواكه حتى اللي اخر الشجره هتشم ريحتها وانت قاعد تشم ريحة المانجا وريحة الفراولة وريحة التفاح كل أنواع العطور اللي ممكن تتخيلها تضخ من حولك وكل شجرة بديك نوع من العطر احنا في عندنا فواكه يعني سامحني لا نشم لها رائحة اللي ربيت تربية صحيحة بعيد عن الكيماويات تلاقي لها رائحة يعني أذكر في بعض البلاد آه، فوجئت إن الكمبيوتر دي لها رائحة عجيبة جدا الفراولة في بعض البلاد لها رائحة وكثير من الفراولة لا تشم لها رائحة المانجا عندنا في مصر المانجا قد كده لو خليتها في البيت يومين تملأ البيت رائحة في مانجا هنا ما شاء الله عمولة قد كده وتخليها شهر في البيت ما تطلعش رائحة مش كده ولا ايه؟ الفواكه نفسها تبات في الدنيا لا لا الجنة كل ألوان الروائح والعطور التي ممكن أن تتخيلها وتشتهيها نفسك قريبة جدا منك فأنت عايش في جو مش معطر حط يقول لك حط له معطر معطر حط له معطر سلامات آه ندخل في موضوع الجد وصف حور المقربين وحور الأبرار احنا صايمين نتكلم فيها ولا بلاش ها ها ولا الصيام مضيع ايه الله المستعان وصف حور الابرار قال فيهن خيرات الحسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ثلاث ايات بثلاث صفات بعد خلي بالنا يعني خص النساء لوحدهم بثلاث صفات ثلاث آيات المقربين أقل قال فيهن قاصرات الط- لا ثلاث آيات برضه فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان وصفهم في آيتين خلي بالنا فالنعيم عند الابرار غير المقربين خالص الابرار قال خيرات الحسان يعني خيرات يعني الحريه لا يصدر منها الشر البتة لا تشوف منها نظرة تؤذيك ولا تسمع كلمة تزعلك ولا حركة تضايقك في منتهى الرقة في منتهى الإحساس في منتهى العطف في منتهى الحنان في منتهى الرحمة خيرات الخير سجية العطاء فيها سجية مش محتاجة تقول لها عايز ايه هي بتعمل لوحدها كل ما تشتهيه منها قبل ان تظهره هي تقدمه الكلام ده طبعا اللي يسمعه هيزهد في النسوان في الدنيا حول الطين ها خيرات فالخير فيها سجية فطرة مش باختيارها ده ركب فيها الخير طب واحد يقول له النسوان نروح فين ها النسوان نروح فين المرأة الصالحة التي تدخل الجنة يصنعها الرب هذه الصنعة فتصبح هي نفسها الخيرة وتعطي عطاء بلا حد ومتعتها في هذا بس مش عطاء آه. لا لا عطاء من غير أدنى تعب تشعر به المرأة نعم حاجة تانية خالص بل كما جاء في الحديث المرأة الصالحة تكون زوجة زوجها في الجنة وتكون أحب إلى قلبه من الحور العين وأمضى عنده من الحور العين هي أجمل وأحلى وأكثر عطاء وأجمل خير من الحور العين هي تفوق الحور حاجة تانية خالص فحور الطين دول الصالحة منهم بتتحول تحول غير عادي فيهن خيرات فالخير فيها سجية بعدين قال حسان ما قالش ذات حسن حسان الحسن مش عارض ده الحسن أصل فيها الجمال فيها جمال طبيعي رباني رباني ما بيتغيرش لا يذبل لا تهرب لا تكبر آه الجلد لا يكرمش طاقة الجسد لا تتغير تستمر بكر إلى الأبد مهما استمتعت بها ترجع بكر تاني ولذا قال تعالى إن في حق الأبرار قال إنا أنشأناهن إنشاء مين اللي أنشأهم رب العزة إنشاء تاني خالص مختلف خالص غير اللي هنسمع عنه واللي نشوفه في الدنيا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أبكار على الدوام فض بكرة ترجع ملك تاني فجعلناهن أبكارا عربا أترابا يعني عربا أترابا عربا يعني في ريعان الشباب لا يكبرن البتة وأترابا حتى جسدها نهدها لا يزيد مهما طال بها الزمان هي في سن الشباب على طول للأبد وضحت فيهن خيرات حسان مش عايز افصل في الجمال اكتر كده ها لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان بكاره ما حصلتش لم تمس حتى بيد مخلوق بل بيد صاحبته ثم قال آه مقصورات في الخيام يعني مقصور السفلين مقصور عن القصرة أبدا مقصورة من القصر يا إخوانا فرب العباد يعطي المؤمن من أصحاب اليمين خيمة خيمة وفي الجنة خيمة سلامات الخيمة بتاعتنا بالقماش والبلاستيك النبي وصفها قال الخيمة من لؤلؤة الخيمة من لؤلؤة ارتفاعها 60 ميل طب وطولها من تحت قال يسير الراكب في ظلها مسيرة ألف عام مش مئة سنة ألف سنة ده الخيمة الواحد ما تقوليش بقى ها الخيمة داخلها قصور كل قصر في حوريه سبعين قصر بسبعين حرية ما فيش واحدة في قصرها ترى الأخرى أو تراها الأخرى وشتك تلف على السبعين وتستمتع بالسبعين من غير ما واحدة تحس بالتانية ولا واحدة تنكد عليك وتقول لك رحت التانية وسبتني ها اللي عدد عانى من غير الشديد عند النساء كل هذا ينزع من الصدور قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين ده هي في منتهى الحب وفي منتهى الرضا وفي منتهى السعادة وأنت تستمتع لاستمتاعك بل هي تستمتع باستمتاعك حاجة تانية خالص خالص سبعين حرية في خيمة لا خيمة ايه يا مولانا ده كل خيمة قصور من جوه ما تقوليش مدينة ولا دولة لا لا سلامات مسيرة ألف عام دي تعمل دولة دول دول وضحت ده ايه ده الخاصة بالأبرار لسه احنا كنا دخلناش مقربين ها حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان لما جاء عند المقربين وصف وصف عجيب قال فيهن قاصرات الطرف يعني ايه قصر الطرف يعني عينها لا تقع طيلة الأبد إلا على زوجها مش مهتمة في المخلوقات كلها إلا بيك ده تبص على ولد ها اللي عندها بلبوص تبقى انت نايم وفي عز اشتهائك واحتياجك والولد يقول وا تسيبك وتجري مشكلة مشاكل نسأل الله العافية مش الكلام ده يا اخوانا فيهن قاصرات الطرف يعني التركيز كله عندها على عليك بس لا ده له معنى عجيب جدا معنى قاصرات الطرف لو كان الرجل في وسط ملايين الرجال لا ترى غير زوجها الأبرار يستمتع بامرأته في قصرها في الخيمة طب والمقربين يستمتع بعروسه وسط العباد يبقى قاعد في وسط الناس ويشتهى امرأته يحرم لا هتجيله كأنها لؤلؤة في صدفه يستمتع بها ولا يراه حال استمتاعه ممن حوله أحد وعروسه التي يستمتع بها بين الناس لا ترى من الناس أحد إيه ده كده الكلام ده في الجنة بس هنا ملوش سكة عشان كده قال فيهن ايه قاصرات الطرف يا سلام كلمة ايه قاصرات الطرف بس ايه ده ايه العظمة دي يا اخوانا يعني عايز يستمتع بيها في وسط الناس يستمتع ايوه يستمتع يستمتع في اي وقت يشتهيها يجدها فيش حجر هناك طب عايز يستمتع بيها في وسط الناس يستمتع ما فيهاش منع ولا حظر ولا محرم يعمل الكلام ده قدام الناس اه براحته حاجة تانية خالص فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبله ولا جان بعدين وصفهم بقى وصف تفصيلي قال كأنهن ما رضيش يوصف شبه بس الحور الابرار قال فيهن خيرات حسان فذكر الخ... الخلق والخلق الاثنين لما جه عند المقربين شبه ما وصفش واحنا قلنا دايما الشيء اللي ليه مثيل يذكر طب والمشي مثيل يشبه يشبه بس قال كأنهن الكاف تسمى كاف التشبيه وكأن حرف التشبيه كأنهن الياقوت والمرجان طب حد فيكم شاف الياقوت والمرجان هو شبههم بالياقوت والمرجان طب نعرف احنا المشبه بيه حد نزل البحر الاحمر شاف المرجان شكله ايه شاف الياقوت شكله ايه يا اخوانا المرجان ده لما تراه تذهل تذهل شجرة قد يصل طولها زي ما موجود في بعض المناطق عند راس محمد طول الشجرة ممكن يوصل لكيلو نصف الشجرة دي عبارة عن فروع صغيرة الفروع مش كلها شكل بعضها ده كل فرع شكل وكل شكل لون فترى فيها كل الأشكال وكل الألوان اللي لا تتخ... التي تتخيلها والتي لا تتخيلها آه. ده فيها إشارة عجيبة جدا طب عايز يقول لنا إيه حور المقربين شكلهم إيه كل ما تتلذذ به عينك أو تشتهيه نفسك من امرأتك يظهر لك منها لحظة اشتهائه ولحظة تلذذه لحظة ما تشتهي ان عينها توسع توسع تشتهي انها تضيق سنة تضيق سنة تشتهي انها تتلون بالاخضر تتلون بالاخضر بالاسمر بالاسمر بالعسلي بالعسلي اللي تشتهيه تراه تشتهي مناخيرها تبقى طويلة تطول تكش تكش تبقى رفيعة خالص تبقى رفيعة خالص اللي تشتهيه تراه تشتهي وجهها متطول يطول لا يبقى دايرة يتدور خدها يبقى بارز يبرز يبقى غائط يغور يبقى في نكتة يبقى في نكتة اللي تشتهيه تجده وصلت اللون تشتهي الابيض تبقى ابيض افقع من كده سنة يفقع طب لو في حتة حمراء تحمر الله اكبر حاجة كده مش قلت لكم يا اخوانا الكلام ده ملوش ملوش وصف في الدنيا ملوش مثيل وعشان كده رب العباد ما ذكر وصف ده شبه بس قال كأنهن الياقوت والمرجان الشكل اللي تشتهيه واللون اللي تشتهيه تجده في عروسك لحظة اشتهائه اشتهته نفسك تلذذت به عينك الله يعني حتى شكل المرأة بيتغير بلذة العين وشهوة النفس اي والله ما تقوليش تكنولوجيا بقى عندنا التكنولوجيا دي ها نعرف نغيرها سلامات اذا ندرك ندرك هذه المعاني يا اخواني ومع هذا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كل اللي وصفه ده ووعد فيه بالمزيد كل ما تتنعم به وتمر عليك الأيام يزيد الله لك النعيم بل بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يلتقوا في سوق يسمى سوق الجنة السوق الضخم ده مساحة ضخمة جدا جدا جدا يجتمع في كل أهل الجنة في يوم اللقاء بالرب فيتجلى الرب له النضارة والسعادة واللذة كلها في رؤيته لذا قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفي أثر وارد أن الزيادة رؤية الرب ونعيم الجنة لا قيمة له إذا حرم العبد رؤية ربه ده النعيم كله في رؤية الرب إذا التقى الخلق بالخالق يسألهم عن أحوالهم ها. الأبرار لما يروا المقربين تتطلع نفوسهم لما عند المقربين فلا يرجعوا إلا وقد أعطاهم الله فوق ما تمنوا طب والمقربين يزيدهم الرب فوق هذا اللقاء اللي بعده يتطلع الأبرار لما رأوا عند المقربين فيرجعوا بأكثر مما تمنوا ويزيد الله المقربين وهكذا لذا قال تعالى لهم فيها ما يشاءون اللي يتمنون بس قال لها ولدينا مزيد ولدينا مزيد واضح وصلت يا اخوانا فلما اقول فتحت ابواب الجنه بيسلم في رمضان حد يضحي بشهر شهر في الجنه ده ابو الشهر ده 100 شهر بس يخش الجنه وشهر بس ده نضحي بالعمر عشان الجنه يا اخوانا فما بالك اذا كانت الرحله قصيره وشهر واحد كما قال تعالى لعلكم تتقون اياما معدودات فلذلك شوف حتى ارض الجنه يا اخوانا بتاع المقربين احنا قلنا ابرار عشاق الجنه طب والمقربين الجنه جلسه بتنتظره وفي اشتياق عجيب جدا مجرد ما يفرغ من الحساب الجنه نفسها تضرب بضر- بطرفها فوق جهنم لتستقبلهم قبل وصولهم ولذلك شوف الأبرار الوسيقى الذين اتقوا ربهم الجنة زمرة حتى إذا جاءوها فتحت طب والأم- المقربين قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وصلت انت عالم تاني خالص الجنة نعيم رهيب فهل من مشمر شهر أياما معدودات نخلص لله فيها بالجنة نضيع لحظة لا أود الإطالة أكثر من ذلك يبقى إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة عرفنا يعني فتحت ها يكفينا هذا اليوم وأكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مقربين اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا من السابقين اللهم أزلف لنا الجنان اللهم أزلف لنا الجنان اللهم أسكننا فسيح جناتك اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجمعنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وخلاننا والمسلمين والمسلمات في جناتك يا رب العالمين اللهم اجمع اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم أوردنا حوضه اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته أحينا على سنته وتوفنا على ملته إنك سميع قريب والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا في استماعكم السلام عليكم ورحمة الله